السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة الدرس اللي فات تكلمنا عن الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الحق سبحانه وتعالى موقف صعب قوي قوي موقف صعب ان انا ابقى عايش في الدنيا بعصى ربنا سبحانه وتعالى وبرزو بالمعاصي ويجي يوم القيامة ألاقي نفسي واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى اللي قال وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون مرة اتصل بيا واحد طيار و- ومرة تانية آه، واحد طيار وكنت في رحلة لإحدى البلاد العربية ويومها رحب بيا على الطيارة وأصر يدخلني الكابينة مع إن ده ممنوع ودخلت معاه الكابينة وقال لي ممكن تقعد معايا الرحلة ديت وتشوف مدى عظمة الكون من تحتينا ومن فوقينا ومن حوالينا عشان تعرف قد ايه ان اللي اللي قاعد في الكابينه ديت لازم كل يوم يتجدد ايمانه بالله سبحانه وتعالى وبعظمه الخالق سبحانه وتعالى وقفت معاه في الكابينه وشفت حاجات وخصوصا في لحظات الطلوع والنزول حاجات عجيبه جدا جدا لا تخطر على قلب بشر تحسسك بعظمه الخالق سبحانه وتعالى اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الوقوف بين يدي الله وذكرنا ست أنواع من أنواع القواعد التي يحاسب الله بها عباده وذكرنا خمسة وما ذكرناش السادس لأن الوقت كان انتهى هنذكر في عجالة سريعا القواعد الستة ثم ندخل في حلقة اليوم اللي هتكون بعنوان الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهنذكر بعدها مشاهد القصاص وتطاير الصحف قلنا ان القواعد الستة اللي ربنا يحاسب بها عباده احنا ذكرناها كان هقولها في عجالة سريعا العدل التام الذي لا يشوبه ظلم هتاخد حقك والله لا ظلم اليوم الحاجة التانية القاعدة التانية لا يؤاخذ أحد لا يؤاخذ الله أحدا بذنب أحد إلا إذا كان هو السبب في إضلاله الحاجة التالتة إن ربنا بيطلع العباد على ما قدموه بيقول له أدي صحيفتك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة رقم أربعة مضاعفة الحسنات دون السيئات ربنا يضاعف الحسنات إلى عشر حسنات أو إلى 700 أو إلى أضعاف كثيرة لا تخطر على قلب بشر أما السيئة فتحسب سيئة واحدة رحمة من الله سبحانه وتعالى رقم خمسة تبديل السيئات إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقفنا عند رقم ستة اللي هي إقامة الشهود على الكفار والمنافقين الشهود يوم القيامة هيكونوا كم واحد يا جماعة؟ هيكونوا سبعة أعظمهم وأجلهم هو الله سبحانه وتعالى الله يشهد علينا قال جل وعلا إن الله كان على كل شيء شهيدا وقلت لحضراتكم قبل كده أصعب حاجة يوم القيامة إن اللي شافك هو اللي هيحاسبك في الدنيا ممكن تعمل مشكلة تعمل مصيبة ترتكب جريمة وتقف قدام القاضي يقول لك قول والله العظيم أقول الحق فتقول له والله العظيم أقول الحق وتقسم بالله كذبا والقاضي ما شافكش فبيحكم باللي قدامه انما يوم القيامه لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لك عملت كذا او فعلت كذا في يوم كذا ما تقدرش تقول لا لان لو قلت لا هيقول لك انا اللي شفتك وانا اللي بحاسبك ولو حبيت ممكن ربنا يخليك تشوف الذنب اللي عملته صوت وصوره قادر ربنا سبحانه وتعالى يبقى اول شهيد هو الله والشهيد اللي بعد كده الرسل الرسل هتشهد على الأمم بتاعتها قال جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا حتى إن الأمم اللي هتكذب الرسل ربنا سبحانه وتعالى هيكرم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن هي تشهد للرسل على الأمم اللي كذبوها زي الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه وهو أعلم يا نوح هل بلغت رسالتك فيقول قد بلغتها فيسأل قومه فيقول هل بلغكم نوح رسالته فيقول ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير ما شفناش حد خالص فيقول لقد أنكر قومك يا نوح من يشهد لك فيقول يشهد لي محمد وأمته قال صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم فذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الثالث علينا يوم القيامة الأرض يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها الارض ستخبر بكل من اطاع الله عليها وبكل من عصى الله عليها الارض هتشهد عليك سبحانك يا رب والأيام ليالي هتشهد عليك ده رقم أربعة ومالك هيشهد عليك اللي أنت أنفقته فيما أنفقت ومن أين اكتسبته فيما أنفقت المال هيشهد عليك ورقم ستة ملائكة الرحمن قال جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد سائق يسوقنا إلى أرض المحشر وشهيد يقف يوم القيامة ويشهد علينا بكل ما عملناه في الدنيا ده ملك كريم فإذا لج العبد في الخصومة وكذب ربه جل وعلا وكذب جميع الشهود اللي شهدوا عليه ويقول يا ربي إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني والحديث رواه مسلم يقول له يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما فيقول بلى يا عبدي فيقول فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني يقول له لك ذلك فيختم على فيه يختم على فم العبد فتنطق جوارحه فتقول عينه أنا نظرت إلى الحرام وتقول أذنه وأنا سمعت الحرام وتقول يده وأنا مسكت الحرام وتقول رجلي وأنا سعيت إلى الحرام ويقول كل جزء في جسدي أنا فعلت الحرام ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل الله أكبر يبقى إذا ديت القواعد الستة التي يحاسب الله عز وجل بها عباده يوم القيامة طب أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إيه؟ ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر في رواية في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء كيف نجمع بين الحديثين؟ هنا أول ما يحاسب عليه الصلاة وهنا أول ما يقضى بين الناس في الدماء قال لك الصلاة هي حق الله والدماء هي حق العباد فأول ما يقضى من حق الله هو الصلاة وأول ما يقضى من حق العباد هو الدماء طيب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع هنتسأل عن أربع حاجات عن عمره فيما أفناه وعن شبابه يا شباب وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به تعالوا نبدأ درس النهاردة بقى ونتكلم عن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم وفي رواية الترمذي بسند صحيح إن العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج عرض على نبي الأمم قال فرأيت النبي ومعه الرجل نبي بعث لأمة كاملة بالملايين فلم يؤمن معه إلا واحد ورأيت النبي ومعه الرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد وفي الأول قال لك ورأيت النبي ومعه الرهط يعني عدد من ثلاثة لتسعة قال إذ رفع عليه سواد عظيم عدد كبير جدا من الناس فظننت أنهم أمتي فقيل لا إنه موسى وأمته ثم قيل للنبي انظر إلى الأفق فنظرت إلى اليمين فرأيت سوادا عظيما عدد كبير جدا من الناس انظر إلى الأفق الآخر فرأيت سوادا عظيما فقيل هؤلاء أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب الله فالنبي دخل بقى بعد ما حكى الكلام ده فلما خرج فلقى الصحابه بيكلموا بيقولوا مين دول هيخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب لعلهم الذين ولدوا في الاسلام اللي هم ما عاشوش بقى فتره الشرك وعباده الاصنام وهو دول ولادنا اللي اتولدوا وشافوا الاسلام على طول جم مسلمين وبعضهم يقول لعلهم الذين صاحبوا النبي أي كانوا مع النبي في البداية فخرج النبي فقال فيما تخوضون قالوا نتكلم عن السبعين ألفا يا رسول الله من هم قال أما إنهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية وطلب الرقية مش حرام لكن إن الإنسان يعفي صاحبه ويعفي أخوه ويعفي إخوانه ويرقيهم هم من غير ما يطلبوا لكن لو طلبت الرقية تحرم من أن تكون مع السبعين لكن مش حرام طلب الرقية قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون من الكي ولا يتطيرون لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون في رواية تانية بقى عند أحمد روايتين عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رب الشفاعة فأعطاني سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال فاستزدت رب شفت رحمة النبي شفت حب النبي لأمته صلى الله عليه وسلم عايز لهم الخير قال فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفا الله أكبر رواية ثالثة عند أحمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر قال فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا خد بالك من الحتة دي وثلاث حثيات ثلاث قبضات من قبضات ربي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكون قد ايه دي فرحه كبيره قوي لما تيجي يوم القيامه تخش الجنه بلا حساب ولا عذاب قول لي يا شيخ محمود وايه المشكله اتحاسب بس اخش الجنه يعني لو مش هتعذب الحمد لله مش عايز اتعذب بس هتخش الجنه بعد ما اتحاسب تعرف يعني ايه حساب لما تقف بين ايدين ربنا ويحاسبك من يوم ان كلفت حد ما مت عن كل ثانيه كل لحظه كل نظره وكل همسه وكل كلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من نوقش الحساب عذب وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح من نوقش المحاسبة هلك إنك تقف بين إيدين ربنا فيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة تكون في قمة الحياء والخجل وتكون في قمة يعني مش قادر أقول لك تتمنى أن تبتلعك الأرض في تلك اللحظة لما ربنا سبحانه وتعالى يسألك عن كل ذنب وكل خطيئة عملتها في هذه الدنيا تعالوا نكمل مع بعض آه يعني هذه المشاهد الجميلة ولكن بعد الفاصل صلى الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفنا ان السبعين ألف اللي هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب وطبعا بقول سبعين ألف بقى لأن لو كانوا سبعين ألف كانوا خلصوا في الصحابة لأن الصحابة يوم ما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 124 ألف صحابي فما ينفعش احنا نحصر الكلام ده لكن لما النبي قال فاستزدت ربي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله فاستزاد ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا وثلاث حثات من حثات ربي يبقى كده يتجدد الأمل في قلوبنا إن شاء الله إن ربنا يكرمنا نحقق التوكل على الله سبحانه وتعالى ولا نتوكل على أحد غير الله عشان نكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب تعالوا نشوف مشاهد القصاص يوم القيامة وتطاير الصحف الظلم بالله عليك اوعى تظلم حد اوعى تظلم انسان لا يقدر عليك ابدا بل يستنصر عليك بربه جل وعلا يقول له يا رب فلان ظلمني ليس له ناصر الا الله اوعى اوعى يكون ربنا خصيمك يوم القيامه اوعى النبي يكون خصيمك يوم القيامه يوم القيامه اوعى اوعى تقف الموقف ده ربنا جعل الظلم محرما بيننا قال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم بينكم محرما فلا تظالموا أو فلا تظالموا محدش يظلم حد تظلموش بعض والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن عاقبة الظلم وخيمة جدا في الدنيا وفي الآخرة قال لك اتقوا الظلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة والظلم إيزان بهلاك الأمم قال جل وعلا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ولذلك أجمل جملة قرأتها لعالم في تعليقه على هذه الآية الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة قال واحفظوا معي الجملة العجيبة دي إن الله ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة تخيلوا لما يكون ظلم بيستشرف دولة مسلمة ربنا لا يقيمها ولو كان العدل موجود في دولة كافرة ربنا يقيم الدولة دي ويحاسبهم يوم القيامة على كفرهم لكن يقيم الدولة بسبب العدل ولذلك النبي حرم ظلم الدواب بالعجموات مجرد ظلم الدابة مش الإنسان الموحد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دخلت امرأة النار في هرة قطة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض قلت سبحانك يا رب إن كان إنسان إنسانة ظلمت قطة حبستها امال اللي يظلم موحد بيسجد لله سبحانه وتعالى ده هيتعمل فيه ايه عشان كده تعالوا نشوف مغبة الظلم في الدنيا والآخرة أول حصر على الإنسان اللي بيظلم في الدنيا يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى بيحرمه نعمة الهداية قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الظالمين لأن لو ربنا قدر له الهداية طب هو هيصلي لكن في ناس عمالة بتدعي عليه ليل ونهار وفي نفس الوقت هتاخد كل حسناته اللي هو عملها يوم القيامة يعني حسناته كلها ضايعة أصلاً والله لا يهدي القوم الظالمين الحاجة التانية ودي أعظم من الأولى وأشد من الأولى إن ربنا هيحرم الظالم من محبته ربنا مش هيحبه قال جل وعلا والله لا يحب الظالمين بل فوق ده كله كمان ربنا بيملي للظالم احيانا تشوف واحد ظالم وتقول هو ربنا سايبه ليه عمال بيظلم ويطغى ويبغى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم إلى آخر الآيات ربنا بيملي بيملي إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم شوف قد إيه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وقرأ قول المولى عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وفوق ده كله ربنا بيستجيب دعاء المظلوم على الظالم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام ويقول جل وعلا وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين وفي رواية أحمد بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب أفهم من كلامك يا شيخ محمود إن لو واحد مسلم ظلم كافر والكافر ده على المسلم ربنا يستجيب دعاء الكافر اه والله تخيل لو كافر اتظلم من مسلم ودعا الكافر على المسلم ربنا يستجيب دعاء الكافر على المسلم في حالة الظلم ربنا حرم ظلم الكافر لأن هو كافر ليه حق علي أن أنا أدعو إلى الله بالحسنى وباللين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك النبي كان رحمة للعالمين رحمة للمؤمن والكافر فلازم ندعوهم برحمة مش هروح أظلمه وأكل حقوقه وأحاول أأذيه أبدا عامله أحسن معاملة بالقسط وبالعدل وباللين وبالرحمة وبالأدب وبالخلق العالي عشان تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي كما عند مسلم بيعرفنا كمان ان من مغبة الظلم في الآخرة ان يوم القيامة لو جه واحد ظالم وما تحللش من المظلمة في الدنيا يجي المظلوم ياخد من حسناته على قدر المظلمة قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ده راجل جميل قوي ده راجل بيعبد ربنا بس كان بيظلم عنده مشاكل ولكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناتي الله حسناتي خلصت يا رب فإن فنيت حسناته اللي هو ظلم ده أخذ من سيئاتهم اللي هم المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار يا رب سلم سلم يا رب عشان كده أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نتحلل من المظالم قبل ما نلقى الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه مش بعد اسبوع ولا بعد شهر اليوم الحق نفسك يمكن تموت بكره فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار هتتاخد منك حسناتك بقدر المظلمه فيا جماعه نلحق نفسنا نلحق نفسنا ان الظلم وخيم وصعب قوي صعب قوي ان انت يعني فعلا لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم هيدا علي المظلوم اوعى تظلم حد وخصوصا اذا كان انسان ضعيف غير قادر على ان هو يرد لي المظلمه ديت او هو يظلمني زي ما ظلمته اوعى تظلم حد ابعد عن ظلم العباد وبشركم لو ان الانسان صلى الصلاه الخمس ادى الفرائض وبر امه وابوه وتجنب الظلم والله العظيم أبشره بكل خير يوم القيامة لأن من مبطلات الأعمال الظلم ومن مبطلات الأعمال عقوق الوالدين لأنه أيضا من الظلم يا شباب بروا أبائكم وأمهاتكم ما تظلمش أمك ما تظلمش أقرب الأقربين إليك يا بعض الناس يلي بتاكلوا ميراث أخواتكم البنات دي كلها مظالم والفلوس مش هتنفعنا وزي ما بيقولوا الكفن ملوش جراب مهما جمعت ومهما منعت ومهما هتترك كل هذا هتسيب كل دوت ورا ظهرك وهتنزل القبر بالكفن وتترك الفلوس اللي انت جمعتها من حرام ومن ظلم وفي النهاية تحاسب على كل هذا أذكر قصة عجيبة جدا إن رجل كان غني وكان عنده أربع شباب ولاده عمره ما دلهم على طاعة ربنا لكن ربهم يعني تربية جميلة دخلهم أحسن مدارس وأحسن كليات ولما كبروا وتخرجوا جاب لي كل واحد شقة على النيل وعربية أحدث موديل وعمل له شركة ورصيد في البنك وظبط لهم حياتهم والراجل ده كان عنده أملاك تانية كتيرة جدا منها عمارة على النيل كانت تقدر في الوقت ده بحوالي 20 مليون فيوم ما مات الراجل ده وراحوا عشان يدفنوه فولد منهم قال لهم نفسي انزل بس انزل اطمن على والدي لحسن يكون مش مدفون للقبله نزل القبر واتاخر ربع ساعه فاخوه بينادي عليه انت فين فما لقوش بيرد فنزل فلقاه لقى ميت لكن المفاجاه الكبيره ان لقاه كان واخد عقد ببيع العماره اللي على النيل كان عايز ياخدها لوحده وخد معاه ختامه وفك الكفن بتاع ابوه طلع ابهامه وبصمه على العقد وقبل ما يطلع وخلاص العقد العماره بقت بتاعته قبل ما يطلع كان ملك الموت- الموت في انتظاره فقبض روحه وهو في القبر يبعث يوم القيامه سارقا. اخر حاجه عايز اقولها مشهد تطاير الصحف واحنا واقفين يوم القيامه حبايبي وكل الصحف بتاعتنا كل الصحيفه كل واحد صحيفته اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه الصحيفه بتاعتك مليانه حسناتك وسيئاتك وكل اللي انت عملته كل اللي انت قلته كل همسه حتى النظره حتى الاشاره كل حاجه مكتوبه في الصحيفه وفجاه الصحف تتطاير تتطاير في الهواء تتطاير وتطلع مكان بعيد جدا جدا والكل بينظر مليارات البشر مليارات المليارات واقفين في ارض المحشر والكل عمال يبص على الصحف والصحف ابتدت تنزل تنزل تنزل تنزل تامل معايا المشهد العجيب ده الصحف نازله الصحف نازله وكل واحد بيقول لنفسه يا ترى الصحيفة هتيجي في ايدي اليمين فيبقى هقوم اقرأ كتابي يبقى الحمد لله انا من اهل الجنة ولا هتنزل في ايدي الشمال لو نزلت في ايدي اليمين انا من اهل الجنة ولو نزلت في ايدي الشمال او من وراء ظهري فانا من اهل النار وبدات الصحف تنزل تنزل تنزل تنزل وفجاه جت في ايده اليمين راح مصرخ الحمد لله فرحان جدا ان هو من اهل الجنه ولقى اللي جنبه مسكها بايده الشمال فحزن ان الصحف صحيفه جت في شماله فكان من اهل النار قال جل وعلا يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يدعو على نفسه بالهلاك ويصلى سعيرا اي النار ربنا يعافينا ويعافيكم محتاجين نرف- نراجع نفسنا يا حبيب قلبي محتاجين نراجع نفسنا ونقف وقفه نحاسب فيها نفسنا ونبدا صفحه جديده مع ربنا نملاها طاعه لله ونتوب الى الله ونرجع لربنا كلنا وان شاء الله نلتقي الدرس الجاي مع مفاجاه كبيره قوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته